مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن ايه جات في سفر النشيد بتقول خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغيره المفسده للكروم الثعلب مشهور بالمكر او الخديعه والثعالب الصغيرة يعني الحاجات الماكرة اللي مش باينة الصغيرة كده ليه بيقول خذوا لنا الثعالب الصغيرة لأن الكبيرة ما تقدرش تخش لكن ال- الثعالب الصغيرة لأن حجمها صغير ممكن تنفد من أي ثقب في السور وتخش جوه فبيقول لك بنيانك الروحي لا تترك مجالا لأي حاجة صغيرة ممكن إنها تدخل داخلك وتفسد عليك روحياتك والكرم بيرمز للكنيسة أو للنفس البشرية واحنا بنقول في ألحاننا هذه الكرمة التي غرستها يمينك دايما الحاجات الصغيرة هي اللي الإنسان بيتساهل معاها لأن الحاجة الكبيرة بتكون باينة وواضحة لكن الحاجات الصغيرة هي اللي بيتساهل معاها ولا يدقق فيها يقول ايه يعني دي حاجة بسيطة ما تستاهلش فبيقول لك خلي بالك آه، من الموضوع ده يعني مثلا من ضمن الخطايا التي تبدو صغيرة الخطية التي تلبس ثياب فضيلة وتفتكر انك بتعمل خير زي مثلا رفقة أرادت أن تقوم بإنقاذ لابنها يعقوب وتديله البركة بتاعت أبوه وعملت حيلة معينة أهي الحيلة اللي عملتها رفقة تدخل في مسألة الثعالب الصغيرة أو مثلا واحد يكذب كذبة علشان ينقذ إنسان ويقول لك مسكين غلبان ننقذه آه، بين فيها نوع من المكر زي الثعالب الصغيرة أو عملية إجهاض آه، لإنقاذ امرأة وجايز ما تكونش محتاجة الإنقاذ وتأخذ أسلوب ماكر كأنه من الثعالب الصغيرة يمكن خطية آدم كانت تبدو من الثعالب الصغيرة يقول لك إيه يعني لما ياكل آه، من ثمرة يعني جرى إيه الدنيا خربت وفعلا أفسدت جميع الكروم هذه الخطية دخلت من آدم كده ما تأكله الجرب ايضا بعض خطايا اللسان بعض خطايا اللسان يمكن الانسان ما يفتكرش ان دي من الخطايا الكبيره يقول لك ايه يعني هو بنكت نكته على واحد فرايحي ويمكن النكته دي ت- تجرحه في نفسه وتتعبه دايما التهكم على الناس هو من أمثلة هذه الثعالب المفسدة للكروم في ناس يفتكروا لما يتباسطوا مع الآخرين ينكتوا عليهم أنا دايما بقول اضحك مع الناس لكن لا تضحك على الناس واحد يفتكر ان وهو الضحك ده يعني في حاجة ده بنتبسط مع بعض وتحت اسلوب التبسط عشرات من الخطايا تخش الى الانسان تحت اسلوب التبسط وتحت اسلوب الداله الداله برضو من الثعالب الصغيره والتبسط من الثعالب الصغيره باسم الداله بينك وبين واحد تفقد احترامك ليه وتغلط في حقه وتقصر في واجبك من نحوه وكل مواعيدك من جهته تكون مواعيد غلط ما تنفذهاش من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم ودي ساعات بتحصل بين الزوجين هما وهما مخطوبين يكون في حرص في الكلام وتدقيق وكلمات شكر الى اخره وبعد ما يتجوزوا شوية شوية يفقدوا احترامهم لبعض باسم ثعلب صغير اسمه إزالة الكلفة بيننا إزالة الكلفة دي ما ما يحطش في مخه إنها خطية يعني امرأته مثلا تتعب في الأكل أو في تنظيم البيت أو تنسيقه ما يقولهاش كلمة شكر ولو قلت له ليه ما قلت لهاش كلمة شكر يقول الله احنا هنعمل كلفة بيننا وبين بعض ده الكلام ده نقوله للغرب كلمة متشكر يقولها للغرب لكن ما يقولهاش لمراته أو ما يقولهاش لابنه الصغير بحجة إزالة الكلفة أهو إزالة الكلفة دي ثعلب من الثعالب الصغار التي تزحف إلى النفس وتخلي الواحد يقع في خطايا كثيرة والمرح الزائد اللي يخش فيه التهكم والتريقة باسم التبسط والتبسط برضو من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم من ضمنها برضو كذبة أبريل اللي الناس ساعات يقولوها الحمد لله احنا مش في شهر أبريل يعني لسه ما جاش لكن يقول أي حاجة ممكن توقع الناس في مشاكل ويفتكرها انها فكاهة بمناسبة اول ابريل اول واحد يقول للتاني هنعمل نكت في فلان هنعمل آه، يعني آه، مقلب في فلان باسلوب الضحك ويكون برضو هذا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم بالنسبة لك أيضا الوقت الضائع آه، في حياتك في كل يوم وقت ضائع بتضيعه بلا فائدة برضو ده من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم انك بتضيع وقتك وجايز يكون اثناء اضاعة الوقت تقرا مجلة تتعبك آه، تبص لصورة تتعبك آه، تشوف خبر من الأخبار يتعبك زي الثعالب الصغيرة التي تدخل إلى نفسك من ضمن الثعالب الصغيرة أيضا أخطاء اللسان غير الظاهرة أو اللي الناس يتعودوها واحد اتضايق من تصرف واحد يقول لك فلان ده ما بيفهمش فلان ده ما عندوش مخ طب فلان ده ما بيفهمش دي زي كلمة يا أحمق بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم لكن الواحد مش واخد باله إيه يعني كلمة ما بيفهمش إيه يعني كلمة ما ما عندوش مخ زي ما بيقول معلمنا يعقوب في رسالته إن اللسان ده شر لا يضبط به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين على صورة الله قد خلقوا لكن الواحد ما بياخدش باله من نقط زي دي ويفتكرها حاجات بسيطة آه، تمر من ضمن سياسة الثعالب الصغيرة التي لجأ إليها الشيطان أسلوب التشكيك يعني هو قال لآدم وحواء قال لهم إيه أحقا قال لكم الله أنكم ما تاكلوش من كل الشجر تشكيك أحقا قال لكم الله نوع التشكيك ده بيمشي باستمرار كالثعالب الصغيرة مين قال ان ده غلط مين قال ان دي خطية يا اخي ما تحبكهاش قوي وما بلاش وسوسة وضمير ضيق وخليك بحبوح ومررها أهي دي برضه من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم لأن بيسلك الإنسان بعدم تدقيق في حياته سياسة التشكيك دي برضه لجأ إليها الشيطان في تجربته مع المسيح على الجبل قال له لو كنت ابن الله قل أن تصير الحجارة خبزا وهو معقول إن الله يترك ابنه الوحيد جعان على الجبل فيها إيه يعني طب ما انت تستطيع ان تحول الحجارة الخبز هنا في نوع من المكر اراد به الشيطان انه يجعل المسيح يستخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته والمسيح حط امامه مبدأ ان لا يمكن يستخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته لكن ده ثعلب من الثعالب الصغيرة التي أراد الشيطان أن يختبر بها المسيح على الجبل وبرضه نفس الوضع برضه لو كنت ابن الله ترمي روحك من الجبل وهو بيقول ان يخلي ملائكته يحملوك على اجنحتهم فلا يصدم بحجر رجله المظهرية وانه يبان مرمي من فوق الجبل والملائكة شايلاه نوع مش باين انه خطية لكن المسيح عارف انه خطية ان دي لا يستخدم لاهوته لا من اجل راحة ناسوته ولا يستخدم لاهوته من اجل المظهرية والحاجات الفانتاستيك حاجات الفانتازية يعني المناظر ملائكة شايلين واحد ويبقى لما يجي الايمان عن هذا الطريق يبقى ما يجيش عن طريق الايه الصليب لذلك بولس الرسول اللي فاهم الامور دي قال لاننا نحن لا نجهل افكاره الشيطان مكار جدا جدا وايضا ذكي جدا جدا هو قيل عنه في الخطية الأولى وكانت الحية أحيا الحيوانات البرية أحيل يعني أكثرها حيلة أكثرها فكر فلابد أن الواحد ياخد باله من النوع ده من الحاجات الصغيرة المفسدة للكروم الحاجات الصغيرة المفسدة للكروم ودي تخلينا نحيا باستمرار في حياة التدقيق من ضمن الحاجات الصغيرة دي يمكن في أشياء ما تبانش لكن تتدرج شوية بشوية بشوية لغاية لما توصل داوود ازاي وقع في الخطيه مش معناها ان هو وقع في الاغراء وخلاص اولها لا ده هو بعد ما كان بيروح الجيش ويقود الجيش بنفسه بقى يقعد في البيت بتاعه في القصر بتاعه ويبعت جيش يحارب فدخل شيء من التكاسل داخل نفسه وما بقاش رجل قتال زي زمان بقى يبعت ناس يحاربوا بداله وبعدين في الوقت اللي الجيش فيه بيحارب هو طلع فوق السطوح يتمشى وده وقت التمشية فوق السطوح والجيش بيحارب وبعدين وهو بيتمشى فوق السطوح شاف منظر أعثره وكانت بداية الخطية مش كانت بداية الخطية أنه شاف منظر أعثره كانت الثعالب الصغيرة الأولانية حياة الرفاهية حياة ال- الراحة حياة الاعتماد على غيره وانه ما يحاربش ويخلي غيره يحارب بدل اهي ثعالب صغيرة دخلت الى نفسه لم يقل عنه احد انه وقع في هذه الخطية لما كان بيطارده شاول الملك من برية الى برية وقعد يجري من هنا لهنا هو في وقت للسطوح ووقت للراحة والرفاهية والمناظر مفيش ساعات خطية تسرح في الإنسان ولا يستيقظ لها الإنسان مبكرا في كلمة لطيفة جت في المزمور الثالث أنا أستيقظ مبكرا أنا أستيقظ مبكرا يعني الواحد ما يخليش الغفوة تاخده مدة طويلة يصحى لنفسه بسرعة بدل ما الخطية آه، تجري وراه وما يخليش ناس يتهموه في حياة التدقيق بالوسوسة يقول لك إنسان موسوس موسوس يعني يفتكر خطية حيث لا توجد خطية ويكبر الخطية فوق حجمها الطبيعي دي تفكرنا بقصة عن القديس بافنوتيوس كانوا أخدوه وبقى أسقف وبعدين وهو بينظر لقضية من القضايا آه، قعد يدقق تدقيق شديد فيها في قضايا أحوال شخصية فالمرأة اللي بتعرض عليه القضية قالت قالت هذا الشيخ موسوس هذا الشيخ ايه موسوس فبص لها القديس بفنوتيوس وقال لها هل تعلمين يا امرأة كم سنة قضيتها في البرية لكي أقتني هذا الوسواس عشرات السنوات قضاها في البرية عشان يتعلم هذا التدقيق اللي المرأة بتسميه وسوسة قال لها هل تعلمين يا امرأة كم سنة قضيتها في البرية لكي أقتني هذا الوسواس فهل تريدين أن أتركه من أجلك وساب الأسقفية ومشي ورجع لديره لأن ساعات الناس بيفتكروا التدقيق نوع من الوسوسة مين قال إن دي خطية ساعات التدرج البطيء اللي بتمر فيه الخطية بحيث ما الواحد ما ياخدش باله منه زي قايين قايم في الاول اتضايق ان ال- القرابين بتاعته لم تقبل وقبلت ذبيحة هابيل فسقط وجهه تعب فربنا قال له ليه بيسقط وجهك عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وه- وأنت تسود عليها يعني قال له الخطية لسه بره وانت ما زلت عندك قوة الإرادة وبتسود لكن لم يهتم بهذه النصيحة وترك شعور الحسد الغيظ التعب الغيرة تدخل إلى نفسه لغاية لما انتهى به الأمر أنه قتل أخاه ساعات تكون ال- الثعالب الصغيرة شوية أفكار بتيجي للإنسان من بره مجرد فكر يقول لك هو أنا عملت حاجة ما عملتش حاجة ده مجرد فكر خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون الفكر ده لو ما طردوش بسرعة يلاقي الفكر تحول إلى شعور والشعور تحول إلى شهوة والشهوة تحولت إلى عمل يعني ربما عند عند قايين كان نفس الوضع مجرد شعور مجرد فكر ازاي ربنا يقبل ما قدمه هابيل ولا يقبل تقدمته وبعدين الفكر ده تحول الى شعور شعور حسد شعور غيره وبعدين الشعور بدا يكبر لغايه لما فكر انه يقتل وبعدين ابتدى يقتل ما تخليش المسألة تتدرج عندك لغاية لما تكبر شمشون الحكاية مشيت معاه بالتدريج بالتدريج بالتدريج لغاية لما وقع ما بدأتش في الأول في الأول كان في أورشليم وبعدين بقى يروح غزة بلد غريبة وبعدين بقى يشوف فيها حاجات و... وابتدى يرتكب خطايا وبرضه ظلت قوته معه وظل ناظره معاه وبعدين ابتدت دليلة تنكشه تقول له ايه سر قوتك قل لي قال لها ده لو ربطوني بسبع حبال وعمل ده بيضحك عليها ربطوه وبعدين قالت له ادي اعدائك قصادك هب قطعها كلها يا بشمشون يا حبيبي ما انت عرفت انها بتخدعك وعايزه تعرف سرك وتجيب لك اعدائك قصادك خلي بالك من نفسك خلى الثعالب الصغيره تدخل الى الكرم من جوه وما خدش باله من ان اللي قصاده عايزة توقعه في أيدي أعدائه فضل مسهي على نفسه لغاية لما زهق وتعب من الإلحاح وقال لها على سره فضاع برضه كتير قوي من الناس سليمان كيف سقط سليمان برضه بالثعالب الصغيره انه بدأ يخش في حياة الرفاهية ويبني لنفسه فراديس و... وجنات ومغنيين ومغنيات ويقول وكل تنعمات البشر سيدة وسيدات طب وحكاية الرفاهية دي هتوديك لفين توديه لغاية لما قال ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهم وكل دي ثعالب صغيره دي الثعالب الصغيره دخلت جوه وقعدت تكبر وتكبر وتكبر لغايه لما بقى وسط كل هذا الجو من التمتع الجسدي والحسي ووسط الرفاهيه ووسط العدد الكبير من النساء هيكون فين ربنا سعادتك بالنسبة له دي مش دخل له ثعلب واحد من الثعالب الصغيرة دي جماهير من الثعالب الصغيرة دخلت جوه قلبه بعد كده أمكن إن هو يسقط واحدة من نسائه تقول له أنا بعبد عشتروت إن كنت بتحبني تعمل لها هيكل شوية كده وأنت مالك أهو هيكل ليا أعبد فيه مش أنت اللي هتعبد فيه واحدة بتقول له أنا بعبد ما الكل هات لها هيكل لغاية لما ابتدى يعمل هياكل ومصليات لهذه الأصنام ولم يكن قلبه كاملا مع إلهه مثلما كان داود أبيه اوعى تفتكروا لما الشيطان يحاربك بخطية يعني ينتصر عليك بالضربة القاضية لا أبدا ده ياخدك بالنقط خبطة من هنا وخبطة من هنا وخبطة من هنا لغاية لما تستوي من الثعالب الصغيرة مش من الضربات القاضية لا من ال- النقط واحدة في وشه واحدة في مناخيره واحدة في عينيه لغاية لما يطيره احترس من هذه الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم والاحتراس منها يكون بحياة التدقيق القديسة سارة الراهبة قالت كلمة لطيفة جدا قالت إن فمن تمنع عنه الخبز لا يطلب لحما وفمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا يعني إذا كنت بتدقق وبتمنع حتى على المية مش هتيجي شهوة الخمر إن كنت تبعد حتى عن الخبزة الناشفة مش هتطلب اللحم خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم اتفضلوا